يوم الحساب قد اقترب ويل لعجم أو عرب من شمس يوم قد غرب لا سر فيه ولا نسب إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن ظهرت ومنها ما بطن يا ربي فارحمنا إذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله هنبدأ نتكلم إن شاء الله بإذن الله على العلامات الكبرى بقى هنبدأ نتكلم عن أحداث عمر ما تاريخ البشرية شاهد مثلها ولا شاهد حاجة قريبة منها هنبدأ نتكلم عن العلامات اللي هتبدأ سنن الأرض تنتهي وتسلم لسنن السماء هنبدأ نتكلم عن أحداث رهيبة ممكن الناس ما تستوعبهاش ممكن الناس ما تصدقهاش عشان كده مقدمة الكلمات عن العلامات الكبرى مقدمة ان انا اتكلم عن العلامات الكبرى اثرت ان انا اتكلم الاول ايه الدليل انا عايز اصدق ان العلامات الكبرى دي بجد هتحصل انا هبني مستقبلي عليها وهربي ولادي عليها وهتربى ايمانيا وقلبيا وعلميا عشان استعد ليها انا هرتب حياتي كلها عليها العلامات الكبرى دي هتغير طريقه تفكيري في الحياه هتغير نظرتي هتغير عقليتي هتغير همومي هتغير حاجات كتير قوي في حياتي انا عايز ابقى موقن ان العلامات الكبرى دي حاجه حقيقيه ايه الادله اليقينيه هنقف الاول مع الادله اليقينيه على العلامات الكبرى الادله اليقينيه على ان الدجال خارج الادله اليقينيه على ان عيسى ابن مريم نازل الادله اليقينيه على ان المهدي سي... سياتي الادله اليقينيه على ان ياجوج وماجوج موجودين معانا الان على وجه الارض وفي سد بيننا وبينهم وهيخرجوا وهيجتاحوا البشريه الادله اليقينيه على كل التغيرات المذهله دي وفي دبه هتتكلم وفي دخان هيأخذ بأنفاس البشر ايه الادله اليقينيه على الكلام ده عشان اقدر ارتب حياتي عشان الحلقه بتاعت النهارده يا جماعه نسف للالحاد نسف نسف للعلمانيين العلمانيين قدموا للامه ايه لما هنشوف النهارده النبي عليه الصلاه والسلام قدم للامه ايه لما هنشوف ورث النبي عليه الصلاه والسلام ميراث حبيب الله في ناس سابت لاولادها ملايين مملينه والفلوس والورث ده كان سبب في تدمير حياتهم انما ورث حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام احداث النهايه اللي النبي عرفها لنا من 1400 سنه واحداث الحياه كلها اللي النبي عليه الصلاه عرفها لنا الورث ده اللي هيعرفه هيتقي مشاكل كتير قوي صادق يا رسول الله هنتعلم النهارده اليقين يا جماعه هنتعلم يعني ايه ان هو الا وحي يوحى هنتعلم يعني ايه وما ينطق عن الهوى هنتعلم يعني ان محمد بن عبد الله هو الصادق الامين عليه الصلاه والسلام انا مش هكلمك عن اللي جاي انا قبل ما اكلمك عن اللي جاي انا اكلمك عن اللي فات عارفين ربنا في سورة القاف لما تاني صفحة جاءت سكرة الموت جاءت كل نفس معها سائق وشهيد القيا في جهنم كل كفار عنيد كلام عن اللي انت مش شايفه فقبل ما ربنا يكلمك عن اللي انت مش شايفه في الصفحة التانية كلمك في سورة قاف عن الصفحة الاولى ايه اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كان ربنا بيقول للانسان قبل ما اكلمك عن اللي انت مش شايفه هكلمك عن اللي انت شايفه قبل ما اكلمك عن اللي مش قدام عينك هكلمك عن اللي قدام عينك لان اللي انت شايفه دليل يخليك توقن باللي انت مش شايفه انه جاي جاي هو ده اللي انا بعمله معاك الليله واللي انا بعمله معاك الليله ان قبل ما اكلمك عن علامات كبرى مذهله جايه في مستقبل الزمان انت ما انتش شايفها وممكن تكون مش قادر تصدقها او مش قادره تستوعبيها انا هكلمك عن صدق 1400 سنه عن احداث 1400 سنه عدوا من موت النبي عليه الصلاه والسلام لحد النهارده مفيش حدث خطير في التاريخ النبي ما اتكلمش عنه مفيش فتح من الفتوحات وفرحه من افراح الامه كلها النبي ما اتكلمش عنها نظام الحكم في الامه وكل احداث الحكم في الامه من من يوم موت النبي عليه الصلاه لحد النهارده النبي اتكلم عنها هكلمك عن كل المخاطر هكلمك عن ان النبي اتكلم عن جميع التحديات اللي مرت بالامه وجميع الحقب التاريخيه هكلمك ان النبي عليه الصلاه والسلام بشر بشخصيات وبشر بائمه وبشر بشخصيات وحذر من شخصيات هتيجي من بعده شخصيات حذر منها اجتمع العلماء على تسميتها ده فلان وده فلان هكلمك على ان ازاي النبي عليه السلام ربنا علمه ان هيحصل تغييرات رهيبه في الدنيا على المستوى العسكري على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي على مستوى الاختراعات هو النبي بيتكلم على الاختراعات هو النبي بيتكلم على الاسلحه الحديثه هو النبي اتكلم عن التغيرات الاجتماعية هو النبي اتكلم عن تغير شكل الحياة هو النبي اتكلم عن ال social media هو رسول الله اتكلم عن الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية هو النبي اتكلم على الانترنت هو النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن التغيرات الاجتماعية عن تغير شكل الحياة عن تغير كل حاجة عن الطيارات عن العربيات عن الاختراعات هو النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن التغيرات الدينية اللي هتحصل في الحياة النبي اتكلم عن الزمان اللي احنا فيه الوقت ده النبي اتكلم انا مش هقول لك اللي النبي قاله في اللي جاي اللي النبي قاله في اللي جاي ده ان شاء الله من الوقفة الجاية بقى اللي هو ايه العلامات الكبرى باذن الله انا بكلمك في الحلقة دي باذن الله عن 1400 سنة من عمر الامة تعالوا اما نذهل برسول الله تعالوا اما نتيم برسول الله تعالوا اما نؤمن بالبخاري ومسلم تعالوا مع الوقت لما واحد علماني ولا ممكن للسنه بيطلع اللي النبي اتكلم عنهم من 1400 سنه بالظبط وهقول لكم قال عليهم ايه النبي ما سابش حاجه ما اتكلمش عنها ما فيش معركه فاصله في تاريخ الامه ما اتكلمش عنها ما فيش عدو هجم على الاسلام ما اتكلمش عنه احداث الخلافه الرشيده كلها بترتيب السنين بتحديد السنه بكل الاحداث اللي هتحصل عليه الصلاه والسلام ما سابش حاجه ما سابش حاجه لا جديد تحت شمس محمد بن عبد الله مفيش في الدنيا حاجة جديدة عشان لما اقول لك الكلام ده ساعتها لما اقول لك بقى الدجال والمسيح ويأجوج وماجوج تبقى تصدق تقول صادق يا محمد يا ابن عبد الله ما انا لو جيت قلت لك بقول لك ايه انا هقول لك سر- اسرار خطيره الشهر اللي جاي ده هيحصل في البلد 100 حاجه بس كلهم اسرار هيحصل كذا وكذا وكذا وقلت لك 100 حاجه بعد يومين 95 حاجه اتحققوا بالظبط يبقى انا ايه يبقى انا مطلع على مصادر اتخاذ القرار يبقى انا راجل عارف كل حاجه بتحصل في الكواليس ايه يبقى انا بجد مصدر ثقه يبقى الخمس حاجات اللي لسه ما حصلوش يقينا هيحصلوا وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله النبي قال لنا الاف الحاجات اتحقق منها معظمها 90% منها اتحقق 99% من علامات الساعه الصغرى ظهرت نواقيس الخطر بتدق ال- الحلقه دي مش فقط عشان يبقى عندنا يقين في ان النبي هو رسول الله حقا وان ان هو الا وحي يوحى والا هيجيب الكلام ده منين هيجيب تفاصيل الحياه الوقت منين هيجيب شكل البيوت وشكل المساجد وشكل مكه والتغيرات الجغرافيه اللي حصلت في الامه و- وال- والحاجات الحفريات في تاريخ الامه هنتكلم كلام يا اخوانا انا يعني فعلا انا الفكره اللي انا بقولها النهارده انا اول واحد مذهول بيها واول واحد مبهور بيها واول واحد قلبي يعني باذن الله سبحانه وتعالى يهتف لحبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام صادق يا محمد يا ابن عبد الله صادق يا رسول الله وإذ كنت صدقتنا في كل اللي فات في ال 1400 سنه اللي فاتوا فانت صادق في اللي جاي اللي جاي يقين اللي جاي بعد كلام النهارده ان شاء الله هنتعامل معاه ان هو يقين الحلقه بتاعت النهارده بتنسف الالحاد يجي يقول لك مفيش ربنا امال الكلام ده ايه انت عارف اللي ينام يشوف رؤيه وتتحقق فواحد يجي يقول له يا عم مفيش ربنا امال مين اللي وراني الرؤيه دي امال يوم ما رفعت ايدي وقلت يا رب ارزقني ورزقني باللي انا عايزه ومين اللي استجاب دعائي امال مين اللي معايا مين اللي بيدبر لي امري انا في حد معايا بيرتب لي انا في حد معايا بيدبر لي يبقى لما هنعرف الكلام ده نسفل الالحاد نسفل العلمانيه اللي بيهدوا في السنه قدمتوا ايه للامه شوف السنه قدمت ايه للامه يلا ننطلق يا جماعه وقبل ما نبدا في رحله اليقين الرهيبه النهارده قبل ما نبدا في الطريق الى اليقين النهارده باذن الله سبحانه وتعالى قبل ما نبدا في رحله الطريق الى اليقين قبل ما نبدا في الكلام عن الادله اليقينيه على خروج الدجال ونزول عيسى وخروج ياجوج وماجوج قبل ما نبدا في الادله اليقينيه هنفتكر مع بعض حديث عمرو بن اخطب اللي ابن كثير بنى عليه كل سلسله البدايه والنهايه بتاعته لما عمرو بن اخطب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا الفجر ثم صعد المنبر فظل يخطب الى الظهر ثم نزل فصلى الظهر ثم صعد الى المنبر فظل يخطب حتى اذن العصر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد الى المنبر فظل يخطب حتى اذن المغرب فكان اعلمنا احفظنا فما ترك شيئا هو كائن الى قيام الساعه الا قاله عليه الصلاه والسلام الصحابه كانوا عارفين الكلام ده عشان كده حذيفه رضي الله عنه وارضاه حذيفه كان كان بيتعامل ان بيقول لا جديد بيقول لا يوجد شيء حدث منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم الا علمته والنبي حي النبي قال لنا كل حاجه وما سابش اي حاجه تعالوا ما نبدا بس نبدا بايه ونسيب ايه الموضوع كبير ان شاء الله باذن الله نجتهد ان احنا ما نسيبش حاجه لان الدرس ده مهم قوي الدرس ده مهم قوي للي عنده شكوك في الدين عموما الدرس ده مهم قوي للي عنده شكوك في العلامات الكبرى والمستقبل والخمس حلقات اللي احنا خدناهم في قصه النهايه الدرس ده مهم قوي للي عنده شكوك في فتن القبر وفتن يوم القيامه والنار ما هو اذا كان صدق في كل اللي فات في التاريخ البشري اذا كان 14 قرن من الزمان مفيش كلمه خلفت حديث صحيح من احاديثه عليه الصلاه والسلام يبقى يوم القيامه برضه كل كلامه صدق يبقى كل اللي قاله في القبر صدق يبقى كل اللي قاله عن الدار الاخره صدق يبقى لازم نصدقه انت مصدقه لو انت مصدقه مصدقه بجد طب هي دي احوال واحده مصدقه طيب هو ده ليل واحده مصدقه هو ده نهار واحد مصدق هو ده جهد واحد مصدق اليقين لو جه هيغير حياتنا يلا نبدا في رحله اليقين بسم الله والصلاه والسلام على الصادق الامين خير رسل الله محمد عليه الصلاه والسلام نبدا باللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله عن الخلافه الراشده من بعده عليه الصلاه والسلام حديث الصحيح اللي صححه الشيخ مصطفى العدوي آه، آه، الله يحفظه ويبارك في دعوته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الاسلام تدور رحى الاسلام الى خمس وثلاثين او ست وثلاثين او سبع وثلاثين هو هو الحديث ده لو انت قريته من غير ما تفهم معناه تقول هو النبي بيقول ايه يعني ايه تدور روح الاسلام عارفين المصنع اللي المكن بتاعه شغال وقاعد ينتج وقاعد يطلع منتجات وقاعد تدور روح الاسلام هيفضل الاسلام في عظمته هيفضل الاسلام في انتاجه هيفضل الاسلام في عنفوانه لحد 35 او 36 او 37 35 ايه وقف العلماء وشرحوا الحديث ده شرح رهيب قال لك سنه 35 دي كانت فتنه 35 هجريه بدات المصايب في الامه بدات اول مصيبه كبيره بحق وحقيقي دي كانت فتنه مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لا يعني هو النبي هو النبي لما قال الكلام ده الكلام ده كان له معنى و- و- والنبي يقصد التاريخ الهجري والنبي يعلم لما النبي كان عايش ما كانش في حاجه اسمها تاريخ هجري اصلا التاريخ الهجري وعدت ودي معجزه مذهله للنبي عليه الصلاه والسلام عارفين ديفيد بنيامين كلداني ده من قساوسه الكبار في العالم القسيس ده اسلم والف كتاب اسمه محمد في الكتاب المقدس انا قرات في الكتاب ده حاجه فلسفه عاليه قوي قوي قوي ما انساش كلمه قالها ديفيد بنيامين كلداني اللي سمى نفسه عبد الاحد داوود بعد اسلامه قال ان اكبر معجزه في الاسلام هو اسم النبي محمد استغربت من الكلمه جدا ليه قال لان بشريات التوراه والانجيل كلها تبشر بشخص اسمه محمد ولم يكن هذا الاسم اصلا موجودا في جزيره العرب فمن الذي الهم آه، جد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمي كلمه محمد اسمه مش موجود اصلا يعني واحد سمى مثلا ابنه كاميرا مثلا يعني حاجه اسم مش موجود اصلا وبعد كده تفاجئ ان الاسم ده هو بشرات التوراه والانجيل فبيقول دي اكبر معجزه في الاسلام انا عايز نلقط المعجزات فين لما النبي يقول تدور راح الاسلام الى 35 هو النبي عليه الصلاه والسلام ساعتها ما كانش في تاريخ هجري التاريخ الهجري ده ايام عمر بن الخطاب لما جمع الصحابه وقالوا نبدا من اول هجره النبي لان ده اللي ربنا سماه اول يوم اول يوم ده اول يوم في الاسلام اللي هو يوم الهجره يوم بناء الدوله النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن التاريخ الهجري وبيحسب التاريخ الهجري ومفيش لسه تاريخ هجري 35 سنه مقتل عثمان هو مقتل عثمان ده النبي اتكلم عنه عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيش مش هتلاقي ما تدورش ما تدورش عشان مش هتلاقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من نجا منهن فقد نجا موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه العلماء قالوا قتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه قالوا عثمان بن عفان النبي قال اخطر ثلاث فتن هتقضي فعلا قتل عثمان كانت فتنه جباره سيدنا عثمان قال كده قبل ما يموت قال لئن قتلتموني المذاكر كلامه غير اللي مش مذاكر اللي عارف النبي قال ايه كلامه غير اللي مش عارف عثمان رضي الله عنه قال لئن قتلتموني لا تجتمعون بعدي ابدا انتهت خلاص مش هترجعوا امه واحده تاني مقتل عثمان شرخ الامه لحد النهارده قصه وخلصت وده حديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا وضع السيف في امتي حديث صحيح الشيخ مصطفى العدوي اذا وضع السيف في امتي لم يرفع منها الى يوم القيامه لو الامه حصل بينها فتنه بالسيوف وحصل اقتتال زي اقتتال الصحابه وحصل خروج بالسيوف لن يرفع الاقتتال الداخلي في الامه الى يوم القيامه هي كل حاجه متقاله كل حاجه يعني اقتتال الصحابه النبي اتكلم عنه اقتتال الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عنه النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن مقتل عثمان وقتل خليفه مصطبر بالحق يعطيه ابو موسى الاشعري راح مره قال لاكونن بواب رسول الله النبي دخل بئر اسمها بئر اريس احاديث اللي بقول لكم كلها ان شاء الله صحيحه صحيحه الواحد بيجتهد في تحقيق اي حديث يقول لكم بالذات في العلامات والملاحم وال... وال... وال... واشراط الساعه والكلام الخطير اللي زي ده فابو موسى الاشعري وقف بواب للنبي عليه السلام والنبي جوه بئر كده قعد يتدبر ويسبح ويعبد ربنا فجاء ابو بكر فابو موسى دخل للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن قال ائذن له وبشره بالجنه شويه جه عمر آه، ابن حجر العسقلاني قال اللي حصل في الحديث ده هو ترتيب المقابر بتاعتهم ابو بكر وعمر قعدوا جنب النبي قال ده ترتيب القبرين وعثمان لما جه ما كانش في مكان فقعد قصادهم عثمان مدفون قصادهم في البقيع ابن حجر قال ده ترتيب المقابر بتاعت الخلفاء النبي عليه السلام جه عمر فقال النبي ائذن له وبشره بالجنه جه عثمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لابو موسى الاشعري ائذن له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه اللي هو مقتل عثمان اللي هو الفتنه الرهيبه اللي تعرض لها سيدنا عثمان النبي قال لعثمان والنبي عايش قال له يا عثمان ان الله مقمصك قميصه انت هتبقى الخليفه انت هتبقى من خلفاء الله في الارض انت هتبقى من خلفائي ان الله مقمصك قميصه فلا تخلع لو جه منافقين حصروه بيتك في يوم من الايام وقالوا لك تنازل عن الخلافه عشان نرجع تاني اوعى تتنازل اوعى تتنازل عن الخلافه ان الله مقام هو النبي ب- ده النبي اتكلم عن الفتنه واتكلم عن حصار عثمان واتكلم ان في ناس هيخلوه عايزينه يخلع قميص الخلافه واتكلم انه لبس قميص الخلافه كل ده احنا لسه في الكلمه الاولى من الحديث الى 35 لحد سنه 35 او 36 طب ايه 36 دي هو النبي بيتردد في الكلام عليه الصلاه والسلام ان هو الوحي يوحى 36 بقى كانت معركه الجمل قال لها يعني 36 دي كلمه برضه تدور راح الاسلام الى 36 معركه الجمل اللي كانت بين سيدنا علي بن ابي طالب لما بقى خليفه بعد مقتل عثمان وبين السيده عائشه وطلحه والزبير إيه إيه ال- الجمل هو النبي اتكلم عن معركه الجمل آه لا ده النبي اتكلم عن معركه الجمل بقى بكلام اوضح من كده حديث صححه الشيخ الالباني النبي قعد مع زوجاته مره فقام قال لهم فجاه كلمه غريبه كده قال لهم ايتكن الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام ايتكن تنبح عليها كلاب الحوأب فالامهات المؤمنين يعني كلاب حوأب ايه ده الحوأب دي حته في العراق اصلا الحوأب دي حته يعني قرب المدن الجديده اللي المسلمين بنوها البصره والكوفه الحوأب دي حته في العراق يا رسول الله ده ده مكان ميه كده موجود في العراق مين من امهات المؤمنين هتروح العراق اصلا احنا عايشين في المدينه وكل امهات المؤمنين عاشوا في المدينه وماتوا في المدينه مين دي اللي هتروح العراق ولايتكن تنبح عليها كلاب الحوأب سيدة عائشة لما خرجت هي خارجة عشان تصلح ولكن الأمر تطور لقتال بين جيشها وبين جيش سيدنا علي بن أبي طالب فوهي ماشية في الطريق فوصلت عند ماء فلقت الكلاب بتنبح عليها فقالت ما هذا المكان فقالوا هذا الحوأب ده المكان ده اسمه الحوأب فقالت للزبير أظنني راجعة أنا شكلي هرجع فالناس قالوا لها ليه يا أم المؤمنين قالت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب طبعا اللي حواليها قعدوا يقولوا لها وانت رايح مش تقاتلي روحي عشان تصلحي فذهبت فكانت المقتله التي حدثت واللي بسببها السيده عائشه هي نفسها اللي ما رضتش تدفن جنب النبي عليه الصلاه والسلام هي اللي نفسها يعني ورعا وتقوى ما رضتش تدفن قالت اني احدثت حدثا سابت المكان في بيتها لدفن سيدنا عمر بن الخطاب ودفنت هي مع زوجات النبي عليه الصلاه والسلام بجانب زوجات حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام يعني 36 معركه الجمل النبي اتكلم عنها النبي اتكلم عنها او 37 ايه 37 دي بقى دي المصيبه الكبيره بقى دي معركه صفين دي معركه القتال بين سيدنا علي وسيدنا معاويه دي المعركه اللي شقت الامه بحقه حقيقي شق في غايه الخطوره معركه صفين هو النبي اتكلم عن معركه صفين في البخاري ومسلم البخاري ومسلم يا جماعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان فتكون بينهما مقتله عظيمه دعوتهما واحده ده ايه العلماء قالوا ايه في الحديث ده ده حديث في البخاري ومسلم قالوا معركه صفين اللي هي سنه 37 اللي هي معركه سيدنا علي وسيدنا معاويه الاثنين بيقولوا دم عثمان الاثنين بيقولوا الثأر لعثمان الاثنين بيقولوا عايزين الحق لا تقوم ساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان كانوا جيشين عظيمين جدا يكون بينهما مقتله عظيمه اتقتل في معركه صفين 70000 مسلم من جيش علي وجيش معاويه 70000 دعوتهما واحده حديث في البخاري ومسلم ده سنة 37 طب هو ايه إيه اللي حصل بعد كده سنة 38 كانت معركة النهروان النهروان دي ايه النهروان دي دي كانت بين سيدنا علي وبين بين سي... كان سيدنا علي لسه ما اتقتلش بين سيدنا علي وبين الخوارج والنهروان دي النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم تكون في امتي فرقتان يعني في المسلمين فرقتين المسلمين هيتقسموا فرقتين تكون في امتي فرقتان صحيح مسلم فتخرج من بينهما مارقة ساعة الخلاف يقوم فرقه تخرج النبي اتكلم عن الخوارج ده ده النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن كل التطورات الدينيه والتغيرات الاماميه في الامه التغيرات الدينيه من ضمنها الخوارج فتخرج من بينهما مارقه يعني الخوارج خرجوا امتى ساعه الفرقه زي الدجال كده لما حذيفه ابن اسيد آه، آه، حصل آه، واحد خرج في السوق فقال انا الدجال فالناس صدقت ان ده خرج الدجال خرج الدجال الناس هجموا على المسجد يا حذيفه خرج الدجال قال لهم اجلسوا اقعدوا بس اقعدوا دجال مين يا عم انتوا دجال ايه بس انتوا مش واخدين بالكم خالص من الترتيب بتاع علامات الساعه ده سيناريو خرج الدجال فقال لو خرج الدجال في زمانكم هذا لرمته الصفي- الصبيان بالخزف الدجال لو خرج دلوقتي اولادكم هيزقلوه بالطوب دجال مين اللي يخرج دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يخرج الدجال الا في غفله من الناس او كما قال او حين يذهل الناس عن ذكره لما يبقى الناس مش فاكره حاجه اسمها الدجال قال ولكن الدجال يخرج في فساد ذات بين الدجال مش هيخرج غير لما تبقى الامه متفرقه غير لما يبقى في صراعات داخليه على الحكم زي فعلا الدجال لما يعني لما هيخرج هيكون في قتال ما بين ثلاثه كلهم ابناء خليفه الدجال هيخرج في الشقاق مش هيخرج كده يعني المقصد ايه المقصد النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم يقول تكون في امتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقه فرقه مارقه اللي هي الخوارج يلي قتلهم مين اللي هيقتل الخوارج مين اللي هيشيل مهمه قتال الخوارج اولاهم بالحق اولى الفرقتين بالحق اللي هو علي ولا معاويه سيدنا علي طبعا هو كان الحاكم الشرعي وكان الخليفه المبايع فسيدنا علي كان هو عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ويح عمار تقتله الفئه الباغيه عمار اتقتل مع سيدنا علي في صفين على ايد جيش معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه فسيدنا علي كان هو الحاكم الاحق وكان هو الرؤيه الاصوب وكان هو اللي شايف ان الدوله تستقر وبعد كده يترد على قتل سيدنا عثمان ولكن حدث ما حدث من فتنه سلمت منها ايدينا فلتسلم منها السنتنا ولنثبت لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فضلهم لان الموضوع كبير ولما يتفهم بنفهم يعني تفاصيل جميله جدا بتطيب لها الصدور يعني النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم كمان عن سنه 38 اتكلم كمان عليه الصلاه والسلام عن معركه النهروان يلي قتا- قتال قتلهم اولاهم بالحق اللي هو سيدنا علي اللي هو اولى الناس بالحق ما بين فرقه علي ومعاويه هو اللي هي هيقتل الخوارج في معركه النهروان سنه 38 وبعد كده هيجي حدث تاني رهيب سنه 41 هيغسل الام الامه وهيغسل دموع الامه وهيغسل دماء الامه مش هتكلم عنه المره دي لان احنا خلصنا الحلقه بتاعتنا هبدا به المره الجايه انا كل ده لسه بكلمكم عن خمس ست احاديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام فيما سيكون بعد حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام من الادله اليقينيه على علامات الساعه اللي بتنسف الالحاد اللي بتورث اليقين في كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قادم فاكرين الحديث كويس فاكرين تدور رحى الاسلام الى 35 او 36 او 37 35 كان فتنه قتل عثمان والخروج عليه 36 كانت معركه الجمل بين سيدنا علي والسيده عائشه وطلحه والزبير 37 كانت معركه صفين بين سيدنا علي وسيدنا معاويه 38 كانت قتال سيدنا علي للخوارج في النهروان وبعد كده هيجي الحدث العظيم 41 اللي هنبدا بيه المره الجايه باذن الله اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن واخرجنا من الظلمات الى النور اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم انا نعوذ بك ان نضل او نضل او نزل او نزل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمان ظهرت ومنها ما بطن يا رب فارحمنا عيدا ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات نصر لدين الله آت فلتسألوا الله الثبات فلتسألوا الله